السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح بنقف كل مرة مع آه، ملامح الشخصيات القرآنية اتكلمنا إن القرآن آه، توجيهاته عملية مش كلام آه، نظري آه، أو خبري أو كتاب تاريخ لا القرآن النماذج اللي فيه الشخصيات اللي فيه شخصيات إما للاقتضاء وإما للحذر والبعد عن هذا الطريق معانا في حلقة النهاردة شخصية مهمة جدا آه، بغض النظر عن اسمها لان ال- الاسم ثابت في آه، او ورد في آه، اثار او في اسرائيليات او في امور آه، ما احناش مرتبطين بها قوي لكن يهمنا السياق القراني اللي وردت فيه شخصيه المنسلخ شخصيه الكلب الذي يلهث مثل من اهم امثله القران يمكن لمحت له الحلقه اللي فاتت حلقه المقدمه آه، مشهور بين العلماء ان اسمه بلعم او بلعام القراءتين موجودين بلعام ابن باعوراء او بلعم ابن باعوراء ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصته وذكر آه، كلام آه، مهم جدا وملامح مهمة جدا في شخصيته الملامح دي آه، كتير مننا للأسف بيجدها أحيانا في نفسه أو بيجد هذا الطريق ممكن من غير ما يحس يسلكه وممكن يوصل في النهاية لل- للمثل السيء الذي آه، بلغه هذا الرجل الآية باختصار أو الكلام آه، أهم نقطة فيه في رأيي أوله قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا عايزين نقف وقفة كده مع الملمح ده الشخص ده أو المثل ده أو النموذج ده كان عنده آيات الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اللي زكى علمه ربنا سبحانه وتعالى اللي قال أن هذا الرجل لديه علم بآيات الله القصة اللي وردت في الأثر إنه كان راجل من العلماء من علماء القوم الجبارين وفي ناس قالوا من علماء بني إسرائيل اختلفوا وإنه هذا الرجل كان يعرف اسم الله الأعظم من كم الآيات وكم العلم اللي عنده إنه كان لديه تعرفين لله سبحانه وتعالى اسما أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي به أجاب يقال إن هذا الرجل كان يعرف هذا الاسم ملمح من أهم ملامح شخصيته إنه كان عالم كان شخص ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه اوتي ايات اتيناه اياتنا ده السياق الاول او الجزء الاول من القصه وده جزء رغم اختصاره الشديد الا انه يجمل حاله كبيره جدا ممكن الانسان يوصل لها في يوم من الايام ويحس خلاص انه اصبح بمنأى عن الفتن وبمنأى عن الزلل وبمنأى عن الخطا ده انا عالم ده انا عندي ايات عندي علم حافظ قران حافظ حديث آه، بدعو الى الله عندي آه، علاقه دينيه او آه، ملامح دينيه كويسه جدا في اكتر من ان ربنا يزكي علمه مش بقى الناس اللي بتقول ده فلان ده عنده ايات الله ده فلان عنده علم لا لا لا ده ربنا اللي بيقول واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وبعد كده يبدأ جزء مختلف خالص من القصة يبدأ فانسلخ أول حاجة الانسلاخ مين اللي انسلخ؟ مين المتهم الأولاني؟ هو خلي بالك هنلاقي متهمين تانيين في القصة دي عشان توصلوا المثل السوء اللي هيجي في الآخر لكن ابتداء ابتداء القرار الخطوة الأولى كانت انسلاخه هو فانسلخ خلي بالك من الملمح ده كويس دي أول ملمح من ملامح هذه الشخصية اللي هنسميها مجازا شخصية المنسلخ أو بالعام هنسميه باسمه المشهور في كتب التفسير أو هنسميه نموذج المنتكس اللي كان قريب اللي كان كويس اللي كان يعلم عن الله سبحانه وتعالى ويعلم عن دين الله سبحانه وتعالى وله طريق مع ربنا جل وعلا وبعدين بدأ المرحلة الأولى الانسلاخ وخلي بالك كلمة الانسلاخ دي برضو ملمح مهم جدا لما تلاقي كلمة انسلاخ دي كلمة الانسلاخ يعني إيه؟ السلخ عادة اللي هو فصل الجلد عن اللحم يعني يقول لك سلخ الشاة بعد ذبحها أو لا يضير الشاة سلخها بعد آه، سلخها بعد ذبحها ده بيتقال السلخ يعني فصل الجلد عن اللحم وبيجي في القرآن أيضا بانسلاخ الليل عن النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يعني بنفصل منه النهار ودي بتبقى لها خصيصة مهمة جدا إنها ما بتحصلش فجأة أنت بتشوف فجأة النهار بيطلع أو فجأة الليل بينزل فجأة الدنيا بتضلم النور بيقطع لا فجأة الشاء بيتشال الجلد من لحمها بتقوم فجأة كده سلتهم من بعض لا أمال إيه التدريج واحدة واحدة هي دي نقطة انسلخ الانسلاخ يا جماعة اللي الناس بتأمن على نفسها منه الانتكاس ما بيجيش في لحظة بيجيش واحد كان كويس جدا النهارده وكان عابد وكان صوام وقوام وباكي من خشيه الله وورع وتقي وبيبعد عن الحرام وفجاه بقى كافر مثلا او ملحد او بيزني او بيعمل اي كبيره من الكبائر لا ما بتجيش فجاه تيجي بالراحه واحده واحده فانسلخ منها فانسلخ من ايه الهاء هنا تعود على ايه على الايات يعني كان علاقه الانسان بايات الله سبحانه وتعالى المفروض تكون زي علاقه الجلد باللحم هل بيطلع بسهوله هل بيتشد فجاه هل علاقه الجلد باللحم هل هي علاقه آه، مهترئه علاقه سهله كده بتتشد في ثانيه وتطلع لا ده يبقى اكيد في مرض لو هي سهله كده لو واحد جلده بيتقشر تخيل كده واحد جلده بيتقشر بسهوله هل تقدر تقول عليه ساعتها ان هو آه، طبيعي ان هو انسان آه، جلده سليم لا يبقى هنا الايات علاقته بيها ما كانتش سليمه لكن عشان تكون علاقه سليمه وتقل لازم يحدث هذا بالتدريج خلي بالك واحده واحده بيبدا الانسان بيحصل كده فعلا تلاقيه كان في الاول انسان زي ما قلنا تقي وورع وقريب من الله سبحانه وتعالى وعنده عبادات وعنده قربات وبعدين بدا يقل الموضوع شويه واحده واحده بدا يقلل العبادات يطلع من النوافل وبعد كده يأثر في الفروض يبدأ ي- ينظر نظرة حرام وبعد كده يتطور لكلمة حرام وبعد كده يتطور لفعل حرام واحدة واحدة فانسلخ منها انسلاخ آية لهم الليل نسلخ منه النهار واحدة واحدة بتدرج بعد كده يجي بقى المتهم التاني ودي المفاجأة الناس كلها دايما لما تيجي مثلا تلاقي إيه، او اكثر الناس يعني يعني اتقي الله وما يصحش كده يقول لك اصل الشيطان شاطر معلش لا الشيطان كان المتهم الثاني في الجريمه دي وفي اغلب الجرائم الكبرى اللي ورد ذكرها في القران كان الشيطان هو المتهم الثاني مش الاولاني المتهم الاول بيكون النفس هو اللي انسلخ فاتبعه الشيطان شوف الكلمه شوف الملمح ده فاتبعه الشيطان هو الشيطان كان دوره ثانوي كده اتبع الامر جه بعد كده من الشيطان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين اه يبقى الشيطان متربص قاعد مستني انك تبدا تنسلخ تبدا تزل تبدا امورك تقل واحده واحده كده وبعد كده ينقض قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه قاعد منتظر لاقعدن لهم صراطك المستقيم انا قاعد مستني الزله دي مستني يبدا ينسلخ مستني يبدا ياثر مستني يبدا يفرط وبعد كده هيدخل الشيطان وهيبدا يجي دوره فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين حط خط تحت كلمة من الغاوين دي هو مش كان في الأول عالم مش كان في الأول آتيناه آياتنا تغير الوصف أصبح من الغاوين فصا- فصار غاويا له اسم جديد له صفة جديدة له ملمح جديد فكان من الغاوين وبعدين شوف الكلمة بعدها ولو شئنا لرفعناه بها هي دي الآيات الآيات بترفع الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يضع به من؟ اللي اختار خلي بالك هيتهم تاني هو هو نفس الشخص هيتهم اتهام تاني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولو شئنا لرفعناه بها طب ليه ما شئتش يا رب انك ترفعه بها اه اسمع بقى ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه يبقى اول حاجه فانسلخ وتاني حاجه اخلد واتبع هواه مين هو هو المتهم هو اللي بدأ هو اللي اختار الأرض يعني إيه أخلد إلى الأرض اختار الدنيا اختار الشهوات اختار الدنو الأرض الأرض اللي المفروض الإنسان يعلو عليها لسه كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض علو عن التدني في دنس الدنيا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد هو اللي اختار هو اللي نزل أخلد إلى الأرض واتبع هواه اتبع بقى كل اللي بيريحه اتبع بقى معياره في الحكم على الاشياء الهوى انا هعمل ده عشان ده بيريحني انا هعمل ده عشان ده بحبه كم بالعام في حياتنا كم مره كنت انت بالعام وانا بالعام كم مره انسلخنا كم مره اخلدنا للارض اخترنا الارض اخترنا الدنيا اخلد الى الارض وكم مره اتبع هواه كان حكمه على الاشياء من خلال الهوى زي ما في بعض الدعوات دلوقتي ان إيه؟ انت تسال ليه وتدور ليه وعلم ايه وفتوى ايه لا لا لا خليك ايه خليك مع نفسك خليك ايه اللي يرضيك اللي يعجبك اختار لنفسك طيب وده مش هوى واتبع هواه فيجي بقى المثل مش بقى غاوين بس شفنا كنا الاول اتيناه اياتنا خلي بالك الملمح بيتغير ازاي واحده واحده بعد كده غوى الغوايه من الاغواء من الفتنه ها أصبح من الغاوين أو كان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب من أشد الأمثلة في القرآن تشبيه لإنسان بكلب ومش كلب عادي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث يعني بيو- بيوصف صفة في الكلب في صفات ممكن تبقى في الكلاب مستحسنة أحيانا زي الحراسة مثلا زي قول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الجوارح الم... ال... ال... الكلاب المعلمة اللي بتساعد في الصيد لكن لا هنا الملمح التشابه خلي بالك جاي في ايه جاي في اللهاث التعب الكلب دايما بيلهث يقول لك دايما الكلب بيطلع لسانه بره وبيلهث عنده بقى مش- مشكله في مساله التنفس واللعاب كلام علمي بقى مش مش وقت تفصيله لكن دايما الكلب في حاله لهاث مستمر ما تعرفش هو مرتاح ولا مش مرتاح هو بيلهث وده مثل اللي انتكس عن ايات الله اللي انسلخ من ايات الله مش هيرتاح ما بيرتاحش دايما بيلهث دايما بيدور على شهوه بعض العلماء قالوا يلهث الكلب وراء دايما الشهوات لا يشبع ابدا لو لسه واكل برضه يجترح يدور عشان كده ربنا قال الذين اجترحوا السيئات اجتراح كانه جارح دايما بيبحث عن شهوته وارضائها يلهث ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هو هيفضل يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا ده أول مثل بدأت به ساء مثلا نموذج من نماذجيات القرآن ملمح لملامح شخصية سميناها شخصية المنسلخ أو المنتكس ايا كان بقى هو فعلا اسمه بالعام ابن بعراء هل القصه صحيحه ولا مجرد اثار من بني اسرائيل لكن الفكره واضحه جدا في الايه الملامح في غايه الوضوح عملنا عليها زوم اهو ونقرب كان عنده ايات الله كان عنده علم كان عنده طاعه كان عالم كان فضيلة الشيخ بالعام كان الأخ بالعام كان شخص ملتزم كان شخص قريب وبعدين اختار لنفسه انه يبعد انه ينسلخ اوعى تظن ان الموضوع بيجي فجأة اوعى تظن ان فجأة بين يوم وليلة بقى شخص تاني لا انسلاخ تدريجي واحدة واحدة إخلاد للأرض اختيار للهوى تفضيل للهواه فمثله كمثل الكلب لهاث مستمر وده للأسف حالة كثير ربنا يعافينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا النبي كان دايما يدعو للثبات إنها فعلا حالة صعبة لأنه مش زي اللي معرفش اللي معرفش ممكن يعذر بجهله لكن اللي عرف وداق وعرف يعني ايه دين ويعني ايه شرع ويعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يحبك وتقترب منه وبعد كده اختار كل ده انه يحطه على جنب ويختار هواه ده للاسف عمره ما بيرتاح فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ربنا يعافينا من هذا النموذج وهذه الملامح جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته